فضائل
أخلاق الإسلام فضائل يعرفها أهل القرآن واتقوها يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يمكن أول مرحلة من مراحل يوم القيامة هي مرحلة الموت ومشكلة الموت إنه بيأتي بغتة وسبحان الله المشكلة الثانية للموت ان الانسان لو جاءت ساعته سبحان الله بيتبين له قوي عظيم اجر العمل الصالح فبيتمنى انه يرجع للدنيا للعمل قال الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل انا نفسي اعمل صالح نفسي اعمل صالح ومشكله الموت ان اللي بيعيش على شيء بيموت عليه ان بيعيش على شيء بيموت عليه اللي عايش طول حياته على معصيه حتى لابد لما تجيله ساعته برضه بيموت على معصيه واللي بت- بيبقى عايش طول حياته على طاعه ان شاء الله ساعته بتكون على طاعه علشان كده اذا قلنا اذا كان الموت عقبه من العقبات اللي هتقابلنا لابد ان يكون في عمل صالح نستعد بيه لهذا اليوم ومن اعظم الاعمال اللي بها ربنا سبحانه وتعالى بينجينا من ميتة السوء والعياذ بالله صنائع المعروف ده افضل الاعمال نبدا النهارده حديثنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء كل ما الانسان مننا يكون حريص على فعل الخير كل ما الانسان يكون منا حريص على فعل الطاعات وبخاصة مع المحتاجين فقراء الأرط- الأيا- الأرامل الأيتام المساكين كل ما الإنسان بيكون حريص أنه يكون قريب من الناس دول يقضي لهم حوائجهم ويسعى في قضاء حوائجهم إلا وربنا سبحانه وتعالى بيخفف عليه هذه الساعة وربنا سبحانه وتعالى بيقدر له ميتة ما بعدها من ميتة ميتة على عمل صالح لسه أخت من الأخوات كانت بتكلمني منذ أيام إن كانت لها أحد أخواتها بتسعى دايما لفعل خيرات تسعى دايما لكفالة الأرامل والأيتام والمساكين والسعي على قضاء حوائجهم بتقول سبحان الله وهي راحة يعني لأسرة من الأسر الفقيرة علشان تدفع لهم بعض الأموال بمساعدة منهم منها ليهم سبحان الله ماتت ماتت وهي راح تتصدق وهو عمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل صنائع المعروف تقي مصارع السوء السعي على المحتاجين قضاء ديونهم إشباع جوعهم كسوة عورتهم من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يا جماعة الجزاء من جنس العمل اللي هيسعى دايما لقضاء حوائج هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى هيكون في حقه من القيامة انت هتمر بأزمات زي ما الأولاد دول بيمروا بأزمات سبحان الله اللي بيقضي لهم حوائجهم الله يقضي له حاجته يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته اللي بيسعى علشان يقضي حوائج هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بيقضي له حوائجه سبحان الله يا إخواني اللي عايز ينجو من كل قربات القيامة بدءا من الموت لحد الصراط عليه بقضاء حوائج الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له أمشي مع الشاب الج- الش- الطفل الصغير العسل ده علشان آه، ألحقه مدرسة كويسة أمشي مع الطفل الجميل ده علشان أوفر ليه أحسن ملبس أمشي مع الطفل الجميل ده علشان آه، ما شاء الله أعلمه أحسن تعليم صدقني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى معاك يقضي لك حوائجك زي ما بتكشف كروباتهم الله سبحانه وتعالى معك يكشف لك الكروبات قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله سبحانه وتعالى عنه قربة من قرب يوم القيامة كل القربات من أول الدار الآخرة لآخر مرحلة فيها كلها قربات هتعدي منها إنك تكون بتسعى على قضاء حوائج هؤلاء علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على آخر عقبة من عقبات القيامة أو العقبة قبل الأخيرة عقبة الصراط النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ولن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له إلا ثبت الله قدمه يوم تزل أقدام إنك تمشي مع يتيم إنك تمشي مع فقير إنك تمشي مع مسكين إنك تمشي مع مريض ل- لدكتور علشان يكشف عليه أو تجيب له الدواء أو تدخله مستشفى إنك تمشي مع إنسان فعلا محتاج إنك تمشي مع مديون للدائن علشان تقضي دينه ده من أحب وأعظم الأعمال عند الله وصدقني الخطوات دي بتكون س- سبب إن ربنا يثبت قدمك على الصراط يوم تزل الأقدام النبي لما زي ما هنعرف في مرحلة الصراط إن الصراط النبي قال في شأنه ضحض مزلة لا تثبت عليه قدم كونك مع هؤلاء تسعى معهم في قضاء حوائجهم الله يثبت لك قدمك يا إخواني يا أحبابي ممكن إن مشوار واحد مشوار واحد لكفالة يتيم ممكن مشوار واحد ل- لعلاج مريض ممكن مشوار واحد لقضاء دين مديون يكون عند ربنا سبحانه وتعالى من أفضل من كثير من العبادات ده اللي النبي قاله لنا ده مش من كلامي أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آه، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرة الاعتكاف العشر أيام الأواخر من رمضان الاعتكاف يعني ممكن ليلة القدر اللي عمل فيها أفضل من 30 ألف عمل لأن اليوم خير من ألف شهر خير من ألف شهر يعني خير من 30 ألف يوم سبحان الله ومع ذلك النبي بيقول لا أنا أسعى ما أخ لي محتاج في حاجة له حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يا إخواني يا أحبابي أهل المعروف في الدنيا اللي بيسعوا على قضاء حوائج الناس أهل المعروف في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة يا إخواني النبي لما بيسألوه يا رسول الله من خير الناس مين أفضل الناس يا رسول الله مين خير الناس فيقول خير الناس أنفعه للناس النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه مش خير الناس يا رسول الله إيه أحب الأعمال عند الله فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مسلم تقضي عنه دينا تشبع جوعته تكسو عورته دي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى عايز أعرف كل الناس لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى إذا من علينا بالمال من علينا بالأولاد فاعلموا يقينا إن دي نعم ربنا اداها لنا علشان نسخرها في قضاء حوائج الناس أما إذا كنا هنخلي الح- نبعد هذا المال عن تسخيره في قضاء حوائج الناس صدقني ربنا يسلب منك هذه النعمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله بالنعم ربنا سبحانه وتعالى ادالك المال لتبذله في قضاء حوائج الناس فإذا منعوها أخذ الله عز وجل منهم هذه النعم ووضعها عند قوم آخرين حتى يبذلوها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك اوعى في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يديك مال يديك نعم وتبخل على الناس أو تتبرم من قضاء حوائج الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها فإذا تبرموا إذا كل واحد منهم بدأ يكره بقى إنه يبذل هذا المال للفقراء والمساكين فقد تعرض فقد عرضوا نعمة الله عز وجل للزوال النعمة دي هتزول النعمة اللي ربنا اداها لك ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك عشان تبذلها للفقراء تبذلها للأيتام تبذلها للمساكين سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح لينا ان كل معروف صدقه مش قادر تمشي مع الناس في فعل خير اتحرك بس معاهم بمالك اتحرك معاهم اسعى معاهم لقضاء الحوائج اوعى في يوم من الايام اوعى في يوم من الايام ربنا يديك نعم ويجي لك واحد عايزك تقضي له حاجه وتسد بابك في وشه لان معنى ده ان ربنا سبحانه وتعالى سيغلق ابواب الرحمه في وجهك الناس اللي ربنا ادالها النعيم ادالها المال ادالها الجاه ادالها الثراء ومع ذلك بخلت ومع ذلك يروح لها واحد عن دار ايتام محتاج مال او واحد عن اسره فقيره محتاج مال ويقفل الباب في وشه صدقني اسمع لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه دون حاجة المسلمين أو خلتهم أو فقرهم أو مسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا وفي رواية إلا أغلق الله باب رحمته دون فقره وحاجته ومسكنته يوم القيامة يوم القيامة أنت مسكين جدا يوم القيامة أنت فقير جدا إلى الله سبحانه وتعالى وصدقني أنت اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم إذا كنت بالفعل في هذه الأيام بتسعى لقضاء حوائج الناس تسعى ل- ل- لخدمات الناس تسعى دايما انك تفعل كل ما اتاك الله من قوه من اجل هؤلاء اسعاد هؤلاء فصدقني يوميها ستجد رحمات ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل عليك يا اخواني صنائع المعروف صنائع المعروف تقي مصارع السوء يا اخواني صنائع المعروف تقي مصارع السوء اخت من اخواتنا بتقول ان كان لها ابن سبحان الله اصيب بمرض خطير جدا والاطباء قالوا ان خلاص المساله منتهيه المساله منتهيه وابنها ايام وهيموت تقول سبحان الله قذف الله في قلبي ان انا اكفل يتيما كفلت اليتيم وسعيت عليه واسعدته مده الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مقدرها لابني تقول سبحان الله وبعد ذلك رحت علشان اكشف على الولد استعدادا للعمليه الكبيره اللي كانت هتتعمل تقول سبحان الله ووجدت ان الطفل بفضل الله معافى تماما من اي مرض ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعفاه ليه ما هو السعي على اسعاد الناس ربنا لازم يسعدك السعي انك تخفف المهم حتما لابد ربنا هيخفف الامك هو مش النبي قال لنا كده النبي قال لنا داووا مرضاكم بالصدقه مش النبي قال لنا داووا مرضاكم بالصدقه احبابي النبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا المعنى معنى ان المؤمن لا يعيش ابدا لنفسه بل المؤمن دائما ما يعيش لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الليل كله عارفين ليه عارفين ليه لقضاء حوائج الناس يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر قاعد طول الليل يفكر إزاي اليتيم ده نكفله إزاي المسكينة دي إزاي نزوجها إزاي الراجل المديون ده نقضي عنه دينه هو ده المسلم هو ده المسلم علي بن الحسين كان كل ليلة يحمل على كتفه الطعام والشراب ويلف على بيوت المدينة المحتاج والمسكين يسعى في قضاء حوائجهم كانت الجارية من الجواري تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفلة الصغيرة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا ليه ليقضي لها حاجتها وما كان النبي يتبرم أبدا قضاء حوائج الناس أعظم عمل ممكن تقابل به ربنا سبحانه وتعالى عمل ينجيك عن دموتك وينجيك على الصراط وينجيك من قربات يوم القيامة صدقوني والله إخواني صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والواجب العملي انزل النهاردة أكفل يتيم انزل النهاردة أكفل أسرة مسكينة انزل النهاردة اقضي حوائج الناس وساعتها والله سترى الخير كل الخير ستسعد في الدنيا وستسعد في الآخرة بسبب صنائع المعروف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم الذين قال النبي في شأنهم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخلاق الإسلام فضائل يعرفها أهل القرآن واتقوها يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان